كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه
بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل لقاءنا مع التعوذات القرآنية المباركة واليوم إن شاء الله تعالى نقف مع جانب من أهم جوانب التعوذات القرآنية المباركة وهذا الجانب من التعوذات القرآنية نحن في أمس الحاجة إليه عند الاحتكاك بالناس من منا لا يحتك بالناس من منا لا يتعامل مع الناس فيضيقون عليه أو يتلاحون معه ويستشيط غضبا من بعض أقوالهم وأفعالهم كلنا ذلك الرجل إلا من جبله الله على الحلم والأناه أو إلا من كظم غيظه وضبط نفسه وعفى عمن ظلمه وأحسن إلى من أساء إليه القرآن الكريم هيعلمنا النهاردة مجموعة من التعوذات القرآنية موطنها يقال عند الاحتكاك بالناس وفي القرآن الكريم ثلاث تعوذات في ثلاث آيات في ثلاثة صور لا رابع لها ده بشأن الاستعاذة من إيه؟ من الشيطان الرجيم عند إيه؟ عند الاحتكاك بالناس خد بالك الشيطان الرجيم عدو مبين الشيطان الرجيم يراك ولا تراه الشيطان الرجيم أقسم بعزة الله لا يغوينك ولا يضلنك ولا يزينن لك في الأرض الشيطان الرجيم ينتظر ساعة احتكاكك بالناس ليفسد العلاقات ويقطع الصلات ويذيب حبال المودات والمحبات فلا بد ليك من حفظ هؤلاء الثلاث الآيات وأنا قلت لك هم ثلاث آيات في ثلاث مواضع في ثلاثة صور لا رابع لها كلها بتعلمنا ازاي نطلب الحماية من الله ونستعيذ به من شر الشيطان الرجيم عند الاحتكاك بالناس الموضع الأول في سورة الأعراف الموضع الثاني في سورة المؤمنون الموضع الثالث في سورة فصلت اسمع معايا هؤلاء الآيات قال الله تعالى في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذه الآية الأولى الآية الثانية في سورة المؤمنون في آخرها ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون هذا الموضع الثاني الموضع الثالث في السورة الثالثة ومفيش رابع في سورة فصلت قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم لاحظت معايا فاستعذ بالله إنه سميع عليم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ده ده الاستعاذة جاية فين خد الموضع الأول ربنا يأمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل العفو اللي هو إيه يعني ما تيسر من أحوال الناس ما تشددش على الناس يعني اللي يقول حاجة كويسة ولو هي في صورة قليلة شوية اقبل منه عدها له يلا تيسير طب ما هي حاجة حلوة اي نعم مش 100% جابها 60 70% كويس كويس يلا هاتها وبرضه حثوا على الكمال بس يعني خذ ما تيسر منهم او خذ العفو يعني تعامل معهم بالعفو اعفو عمن ظلمك يعني وامر بالعرف يعني بالمعروف امر الناس بالمعروف الذي امر به الشرع واعرض عن الجاهلين الجاهلين هنا زي ما قلت لك قبل كده مش هم الجماعة اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبهم لا الجاهلين هل هم مين الذين يغضبون الناس الذين يثيرون الناس ما في واحد يغيظ كده اصلا في واحد لما تكلمه كلمة يرد عليك بعشرة وفي واحد تبقى انت ساكت كده وفي امان الله ويحتك بيك ويطلعك عن مشاعرك اعرض عنه وانت بتعرض عنه قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه انت الرحمن شفت الشيطان هيجي عند ساعة الغضب علشان يشعللها زي ما ربنا قال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا يبقى ساعة ما حد يعلي صوته أو ينفعل عليك لو أنت ما قلتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في اللحظة دي ده هو اللي منفعل مش أنت لو أنت ما قلتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتنفعل معاه ويحصل ما لا يحمد عقباه يبقى أول ما تلاقي واحد منفعل قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيقول لك وأنا شيطان قول له أنا بستعيذ من الشيطان مش منك اسأل الله أنت كمان إن ربنا يعيذك إن ربنا يعيذك من الشيطان من هذا الغضب أدي واحد اتنين قال إيه ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الكفار قاعدين يسبوا في النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا ساحر كذاب شاعر مجنون وقاعدين يفتروا على الله عز وجل وده طبعا بيضايق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فربنا سبحانه وتعالى بيأدب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة الكفار ما يشتموه أو يفتروا على الله يقول وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين الهمزات اللي هي النزغات والهمزات والنزغات اللي هي الوساوس يعني ش- نفخات الشيطان اللي عايز يشعلل بها الموقف وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أي في مواقف الخير أو في مواقف الشر في مواقف الشر أعوذ بك أن يحضرني الشيطان فيها لئلا يوقعني في الشر في مواقف الخير أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في موقع الخير أو في موقف الخير لئلا يصدني عن هذا الخير الموقف الثالث ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن يعني الذي يسيء إليك ادفع بالتي هي أحسن واحد بيشتم قول له الله يسامحك زاد في الشتيمة قول له ربنا يهديك أصر على الشتيمة امشي وسيبه برضه صح وقال لك ده انت ما تقدرش ترد قول له وماله ما اقدرش ارد ما اقدرش ارد لكني اتقي الله واي كلمه على لساني ربنا يغفر لك وربنا يغفر لي ان كان اللي بتقوله فيا يا رب اغفر لي ان كان اللي انت بتقوله ما هوش فيا ربنا يسامحك روح لحالك ربنا يهديك لو زود قوي ممكن تطلع عن مشاعرك ايه اللي يحميك في اللحظه دي الشيطان يجي لك يقول لك انت بقيتها فيا انت بقيت ملطشه ايه وانت صغير كده للدرجه دي انت بقيت ذليل مش قادر ترد طب انت سكت له مره واثنين وثلاثه واربعه ده لو سكت له الخمسه والسادسه ده هيركب فيها ويشوط فيها ويعمل فيها ما هو الشيطان عايز يولعها انت في اللحظه دي لو لقيت نفسك عند الرابعه والخامسه ما هيش ثابته وهتقع في الرد قول ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس ربنا سبحانه وتعالى قال لنا مش كل واحد هيقدر يجي في موقف الاحتكاك بالناس يستعيذ بالله ما دي احنا شايفين ناس كتير ساعة الاحتكاك بتقع وتقول اللي ما فلان بيقول ايه شوف بيقول ايه غضب وخلاه يقول كلام وحش عمرنا ما سمعناه منه شوف فلان عمل ايه خبط الراجل موته او خبط الراجل قلع له عين او كسر له ايد او رجل او مش عارف ايه ده ده فلان ده عمره ما رفع ايده على حد ايه اللي خلاه كده لما احتك نسي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لما انفعل مع الناس نسي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يبقى تذكر انتبه عند التعامل مع الناس وفي مواقف الاحتكاك والانفعالات عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بس مش كل واحد هيقدر عليها وما يلقاها إلا الذين صبروا صبروا أنفسهم على طاعة الله صبروا أنفسهم عن معصية الله دول اللي يقدروا ينطقوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ساعتها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صاحب الحظ العظيم يعني المنزلة الكبيرة عند الله عز وجل والجزاء الأوفى هو اللي هيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و يقابل الإساءة بالإحسان ويعفو عمن ظلمه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني يجي واحد يسيء إليك والناس تيجي تقول لك خليك أنت الكبير لا لازم أخد حقي طب عشان خاطرنا لا طب ربنا يهديك لو جبريل نزل من السماء هموته جبريل هو مش هينزل لك أصلا جبريل عليه السلام جبريل بيلعب معاك الله يبقى انت استعذ بالله من الشيطان الرجيم لما الناس تيجي ترضيك علشان تسامح او عشان تتنازل وناس كبار وناس حلوين جايين يتشفعوا الشيطان يقول لك لا لا لا ما تعفوش ما تسامحش ده انت لو عملت كده هيعمل فيك ويخلي اقول لك استعذ بالله من الشيطان الرجيم بس حته مهمه اكد عليها مش كل واحد هتعفو عنه العربيد اللي اللي اللي تعفو عنه مره ويرجع تاني اللي تعفو عنه مره ويرجع تاني وتالت ورابع ده لازم تأدبه لازم تدخله مرحله العقوبه عشان يتأدب اما اللي عملها مره وتاب وفين وفين على ما غلط مره تانية ده اللي ممكن تسامحه برضه احنا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فين بقى غير الانفعالات قبل قراءة القرآن الكريم آه قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو الشيطان مش عايزك تقرأ قرآن عشان تبعد عنه وتموت ما هو البعيد عن القرآن ميت إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت الذاكر لله حي والبعيد عن ذكر الله ميت طب القرآن القارئ للقرآن حي والبعيد عن القرآن ميت والشيطان يهمه انك تموت تيجي تقرأ قرآن يفكرك بالجريدة والحادثة الخطيرة والماتش مش عارف فيه ايه وال... ويقعد يقول لك بقى فتسيب المصحف او تيجي تقرأ القرآن يثقلك ويحاول ينومك او تيجي تقرأ القرآن يفكرك بمعاد فلان او علان او علان لا يبقى انت اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم طب اذا قرأت قرأت فعل ماضي يعني بعد ما خلص قرايه أنا قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما هو بيقول لك إذا قرأت قرأت يعني خلصت القراية لا هي معناها كده إذا أردت القراءة زي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإحنا بنتوضى بعد ما نقوم نصلي ولا قبل ما نصلي إذا أردتم القيام إلى الصلاة يبقى أنت قبل ما تشرع في القراءة استعذ بالله من الشيطان الرجيم طب ليه؟ لأن الشيطان يريد أنك تبعد عن القرآن أو لأنك لو بدأت تقرأ القرآن ممكن يخليك ترائي وانت بتقرأ كده في المسجد أو في السيارة يقول لك خد بالك اللي جنبك واخد باله منك تقول انت تدندن والذاريات ذروا فالحاملات وقرا يقول لك خد بالك الكرسي اللي وراك بيسمع برضه مفيش مانع حاتي اللي وراه يقول لك الواد بتاع قران ومش عارف ايه لا يبقى لو استعذت من الاول هيخليك تقرا القران لله عز وجل او ممكن وانت بتقرا القران يقعد يلعب بيك يفكرك يقول لك افتكر كذا وافتكر كذا وافتكر كذا عارف الواحد فينا لما يدخل الصلاه وده هيجي لنا الشيطان يجي له يوسوس له فالواحد يطلع من الصلاة ما هوش عارف صلى ركعة ولا اتنين قرا الفاتحة ولا ما قرا الفاتحة ولا ما قراش قرا سورة ولا ما قراش كل أول ما تقول الله أكبر يجي لك خنزب اللي هو شيطان الصلاة ده يقول لك اذكر كذا يفكرك بكل حاجة انت ناسيها فلما تيجي تقرأ القرآن الشيطان ما عرفش يعطلك عن القراية ولا عرف يخليك ترائي بالقراية يقول خلاص اقرأ كده بلسانك اوعى تفكر يقعد يفكرك بحاجات فانت بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يمنعني من قراءة القرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يدفعني الى المراءة بالقرآن الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يمنعني من التدبر في ايات القرآن الكريم شفت ازاي وبرضه ما فيش مانع بعض العلماء قال كده قال استعذ بالله في الأول استعانة بالله عز وجل على دفع وساوس الشيطان فيخلص لك القرآن يعني كأن الاستعاذة قبل القرآن زي تنظيف الفم كده زي تهيئة الحال وتهيئة الجو وبعد ما تخلص خالص استعذ بالله يبقى تستعذ في الأول وفي الآخر طب في الأول عرفناها في الآخر ليه لأن ممكن الواحد يقرأ جزء من القرآن أو جزئين وبعد ما يخلص ياخد نفس كده ويقعد خلصت جزئين يا ابني ده اسمه العجب بالنفس بعد ما تخلص قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هو يخليني احس ان انا اللي عملت الحاجه ده اهي وان انا اللي عملت الامر ده يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان يضرني في ديني او يضرني في دنياي او يمنعني عما امرت به او يوقعني فيما لا يرضي الله عز وجل يبقى احنا استفدنا النهارده واحد القرآن الكريم يدعونا إلى الاستعاذة عند الاحتكاك بالناس والشيطان يحضر عند الاحتكاك ويريد أن يوقع العداوات بين الناس إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون اثنين الاستعاذة بالله تعالى قبل قراءة القرآن الكريم كما أمر القرآن الكريم حينئذ تسلم لنا القراءة وتسلم لنا المعاملة ونصبح من عباد الله المخلصين المخلصين وننتفع بتدبر آيات القرآن الكريم طب أستعيذ بالله أقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدي صيغة أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه نفخه ونفسه وهمزه يعني من الشعر من الأغاني من الخنقة من الوسوسة كل دي تدل عليها أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم أعذنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين بك من الشيطان الرجيم وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة الأرض